أول المدائن تقع مدينة بهورشير دي على كوع في البر من ناحية الغرب على الكوع في البر من ناحية الغرب عايزة على من الناحية الثانية يعني وبتكتنف مياه دجلة من جهاته الثلاث تكتنف مياه دجلة من جهاته الثلاث الكوع ده وكان لا يفصل مدينة بهورسير دي عن المدائن سوى نهر دجلة وكانت تسمى المدينة الدنيا يعني أولى المدائن اللي هي بهورسير دي آه فتحت بورسير في شهر صفر سنة 16 في شهر صفر سنة 16 وكانت بهورسير دي آخر موقع حربي قبل فتح المدائن وكانت محصنة بأسوار وقلاع منيعة ويفصل بينها وبين المدائن نهر دجلة آه وهي أحد المدائن السبع اللي تتكون منها المدائن وموقعها ناحية الجنوب وقلنا المدائن السبعة قبل كده اللي أنشئت منذ خمسة آلاف سنة اللي هي بهورسير وأسبانير وصيصفون وسلوقية وزرزنيزان وتاباط ومخوزة استمر حصار بهورسير ستين يوم شهرين هي الحقيقة قصة حصارها جميلة جدا جدا وفيها أحداث نقولها بقى بالتفصيل إن شاء الله قدمت قوات المسلمين من تحت بقى من الجنوب تجاه المدائن في الشمال وعسكرت القوات الإسلامية أمام بهرسير منظر جميل جدا كل ما كتيبة مسلمة تيجي تكبر الله أكبر وتروح إيه قاعدة مكانها يجي اللي بعديه الله أكبر انتظرت كل كتيبة بتيجي بتكبر وبتقعد لغاية ما تجمعت كتائب الجيش الإسلامي كلها اللي جاية من آخر حاجة كنا فيها اللي هي ساباط ما قتل هاشم بن عبدة بن مرقال ابن أخو سعد سيدنا سعد بن أبي وقاص الأسد المقرط بسيفه المنون. تجمعت القوات المسلمة في بهورسير قدام الحصن بتاعها وضرب المسلمون الحصار عليها. في الوقت ده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص آه قبض على حوالي مئة ألف فلاح مئة ألف فلاح من اللي بي... بيعملوا في الأراضي الفارسية اللي بيزرعوها يعني دول طبعا دول لا عهد لهم ولا ذمة مع المسلمين ما كانوش لا دخلوا في ذمة المسلمين ولا عهدوهم ولا حاجة خالص طب نعمل معاهم ايه دول؟ أو ممكن يموتهم ممكن يعمل فيهم أي حاجة خلاص مفيش عهد بيننا وبينهم. آه استشار سيدنا سعد بن أبي وقاص شيرازاد شيرازاد بتاع طاباط ده اللي كان قبليهم اللي عاهد سيدنا سعد ودخل في الذمة وأخذ بمشورته لما قال له إن دول فلاحين ولا في حاجة سيبهم اطلق سراحهم وهم بيزرعوا ويدوك من هذا الايه الزرع والخراج ويدفعوا يعني فأخذ سيدنا سعد بن أبي وقاص بمشورة شيرازان وأطلق سراح الفلاحين دول المئة ألف يعمل يعني ايه بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص قدام حصن بهورسير ده فكر سيدنا سعد بن ابي وقاص في ضرب بهورسير بالاسلحه الثقيله الاسلحه الثقيله اللي هو المنجنيق يعني آه طب والصحابه هيجيبوا منين او المسلمون هيجيبوا منين المنجنيق ده فطلب سيدنا سعد بن ابي وقاص من شيرازاد اللي كان استشاره قبل كده ده بانه يؤمر الصناع بصناعه عشرين منجنيق عشرين منجنيق منجنيق دي اللي تعتبر القوازف اللي بيتحط فيها عبارة عن طوب صخر أو صخر كبير جدا جدا أو ساعات لفائف من القماش ما بتكون مغموسة في قار وبعدين يولعوا فيها وبعدين يرجعوها ورا ويسيب السوسته بتاعتها فتروح بايه؟ حادفه على قدام. فتخيل صخره كبيره جدا ماشيه في الهواء كده ومن بعيد دب طبعا تكسر ايه؟ اي سور. او لو القماش المحروق ده وقع بيولع في البلد لانه مش واحده او اثنين وهنشوف بعد كده ان نصيبين دي اللي هنفتحها قدام نصيبين كان قبل كده ملك من الفرس فتحها بالعقارب كان يحط العقارب في قوارير او تنوره ازاز كده ويحدفها يحدف بالمنجنيق فتتكسر الازاز تنتشر العقارب فراحت البلد مسلمه جايه القصه بتاعتها يعني وكيف فتحها المسلمون امر سيدنا سعد بن ابي وقاص شيرازات زي ما قلنا انه يؤمر الصناع بصناعه 20 منجنيق وعدد بقى من الدبابات والعرادات دبابات مش زي بتاعتنا دبابات دي لا عباره عن انواع من الحديد قويه جدا جدا جدا ليستتر المدافعون وراها ويقدروا يخشوا بيها في السور بتاع الحصون فيكسروها استخدم سيدنا سعد بن ابي وقاص ولاول مره في العراق هذه الأسلحة أثناء حصار ذهو السير حدث بعض مواقف كده نتعلم منها الحقيقة في موقف جميل جدا هنا لسيدنا زهرة بن الحوية وده كان قائد المقدمة اللي كان بيجي الأول وبعد كده تتتابع الجيوش عليه وبعدين يروح يتقدم وبعدين يجيله تاني وهكذا كان سيدنا زهرة بن الحوية قائد المقدمة وكان عليه درع في هتك بسيط كده يعني الدرع طبعا هو بيمنع الايه السهام والرماح والنبال انها تيجي يعني ساتر للصدر يعني كان الدرع ده مهتوك هتك بسيط يعني في حته بس مفتوحه فيه كده يعني في الدرع ده فقيل له قالوا له يا زهره بن الحويه لو امرت بهذا الخصم فسرد ما ما تخيط الفتحه دي اللي موجوده في الدرع بتاعك بالح... بالسلك الحديد بحيث ايه يعني اقفلها عشان يجي لك منها سهم ولا حاجه لو امرت بهذا الخصم فسرد قال ولما ليه يعني قالوا نخاف عليك منه لحسن يجي لك سهم ولا رمح في الحته دي خش فقال سيدنا زهره بن الحويه اني لكريم على الله ان ترك سهم فارس الجند كله ثم اتاني من هذا الخصم حتى يثبت فيا يعني ايه لا دي طبعا فيها توك... تواكل دي مش توكل بقى هو بيقول لهم يعني اني كريم على الله ان يعني الفرس لو رموا باي سهم يعني خلاص السهم مش هيجي الا في الحته دي يعني كانه بينشن عليها وداخل فيها ما انا الحمد لله الدرع بتاعي كله تمام ما عدا الحته دي الفتحه الصغيره دي فما رضاش يعمل فيها حاجه سبحان الله وتجيله نشابة في الفصم الضيق ده بالضبط يجيله نشابة كده من الفرس وتروح داخلة في الحتة اللي لا إله إلا الله كأنها يعني جاية فيها بالضبط كده عشان ربنا يديله ويدينا كمان احنا درس تجيله نشابة في الفصل الضيق ده فقالوا انزعوا النشابة عنه شيلوا بقى الحتة دي اللي دخلت فيه دي فقال دعوني فإن نفسي معي ما دامت فيا سيبوني عشان اتعلم درس بقى صح انا بقى فعلا كنت متواكل ولا بد من التوكل اللي هو الاخذ بالاسباب دعوني فان نفسي معي ما دامت فيا لعلي ان اصيب منهم بطعنه او ضربه ثم مضى نحو المجوس والنشاب في جسمه فضرب بسيفه سيدا من اكبر سادات الفرس والنشابه دي في جسمه فقتله الحمد لله طبعا طلعوها له وعالجوه وقد برئ منها الحمد لله واشترك في فتح المدائن كمان كلها سيدنا زهر بن الحوية واشترك في المطاردة وعاش حتى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي ولكنه للأسف قتل في حروب الخوارج ضد زعيم الخوارج شبيب الخارجي رضي الله عنه وارضاه طبعا ده درس كبير جدا في الاخذ بالاسباب احنا بناخد بالاسباب والنتائج مش مالناش دعوه بيها انا مطالب ان انا اخد بالاسباب وربنا هيحاسبني على الاخذ بالاسباب لكن النتيجه ايه مش بتاعتي آه في سوره الكهف ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا وفي قراءه فاتبع سببا يعني خد الاسباب وزي ربنا ما قال لستنا مريم في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك وفي قراءة تساقط عليك رطبا جني يعني هي في واحدة هتهز النخلة هتقع واحدة المرأة ضعيفة اثنين حامل كمان لكن تاخد بالأسباب زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما نزل من على البراق في بيت المقدس وربط البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء يعني هو طب البراق هيروح فين لكن عشان يعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب ولسنا مسؤولين عن النتائج واظن اعظم حديث يدل على ذلك حديث اللي في البخاري تعليقا قال صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا يموت حتى يغرسها فليفعل فليفعل آه، استمر المسلمون يحاصرون بهرسير لمدة شهرين لمدة شهرين طبعا اللي اللي جوه اللي جوه من الفرس مش لاقيين ياكلوا مش لاقيين ياكلوا إن ضاق عليهم الحصار فاضطر المجوس في الحصار إلى أكل لحوم الكلاب والسنانير اضطروا إن هم ياكلوا لحوم الكلاب والسنانير سبحان الله كيف فتحت بهرسير كيف فتحت بهرسير بشيء غريب جدا وعجيب جدا سبحان الله في اخ هنا اسمه الاسود ابن قطبه الاسود ابن قطبه الاسود ابن قطبه ده كنيته ابو مفرز كنيته ابو مفرز المسلمون محاصرين بهرسير شهرين اهو اثناء الحصار ده في الاواخر بقى اشرف احد الفرس من على الحصن من فوق واحد فريسي من فوق بيبص وبيقول ان الملك يعني يزدجرد ان الملك اللي هو يزدجرد يقول لكم هل الى المصالحه على ان لنا ما يلينا من دجله وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم يعني إيه؟ يعني خلاص تقفوا كده انتوا الاثنين يعني خلاص نقف كده احنا الاثنين اللي خدتوه خدتوه واللي فاضل لنا فاضل لنا على ان يكون لنا ما يلينا من دجله وجبلا ولكم ما يليكم من دجله الى جبلكم اما شبعتم لا اشبع الله بطونكم مش كفايه بقى ده انتوا كده عمالين تحبيل وعمالين تاخدوا مننا وايه ده؟ ما كفايه بقى. الكلام ده قاله الراجل الفريس ده من على الحصن من فوق. فكان لازم يكون له رد. طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده مش كلامه هو لان هو بيقول ان الملك يعني يزدجر بيقول لكم كده يعني. يعني الملك يزدجر باعت الرسول ده يقول الكلام ده. يقول لكم هل الى المصالحه على ان على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم ما كفاية بقى طبعا الكلام ده عايز رد فالمسلمون سامعين الكلام ده مستنيين بقى واحد يرد عليه سبحان الله وإذا بأخينا الأسود ابن قطبة وكنيته أبو مفرز أنطقه الله هي السيرة بتقول أنطقه الله بما لا يدري لا هو ولا نحن مش عارفين هو الأسود بن قبة ده أبو مصر راح أي كلام طلع من بقه كده ف محدش واخد باله محدش واخد باله ايه ده هو قال ايه محدش عارف نبص نلاقي الرسول اللي كان بعته يا الزجرد اللي كان بيقول الكلام ده اهو لكم ما يلكم ما, ما لكم ولينا ما ليكم انتوا كده واحنا لنا كده لا اشبع الله بطونكم وكذا وكذا الراجل اللي كان بيقول الكلام ده الفارسي من على الحصن من فوق جري جري على طول ونزل يجري وبص لقوا دربكه جوه الحصن اتاري كله بيجري كله بيجري في حصن بهرشير وبيهربوا الله ليه ايه اللي حصل ايه اللي حصل فقلنا يا ابا مفرز الاسود ابن قطبه الاسود ابن قطبه ها انت انت قلت ايه؟ ما قلت لرسولهم ايه اللي انت قلته؟ انت قلت له ايه؟ انت رديت عليه بايه؟ لما بيقول لنا آه جب... لنا ما يلينا من دجله ولكم ما يليكم اما شبعتم لا اشبع الله بطونكم انت رديت عليه قلت ايه؟ واذا بسيدنا الاسود ابن قطبه وكنيته ابو مفرز يقول لا والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما هو والله ما أنا عارف أنا قلت إيه إلا أن علي سكينة إنما أنا مش تعبان يعني أنا مش قلقان الحقيقة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير إن شاء الله أكون قلت كلام كويس يعني اللي يقول له هو إيه يعني قال والله ما أنا عارف بس أنا رديت برد كده مش عارف إيه هو أنا لقيت ربنا بعت لي حاجة في لساني بروح سائلها إنما هي إيه؟ مش عارف طبعا كل الناس مستغربين ايه اللي حصل يا ناس بقى العالم دي كلها بتجري بعد حصار شهرين إيه رد على كلام اخونا ابو مفرس ده اللي هو مش عارف اللي هو قال ايه فلما علم سيدنا سعد بن ابي وقاص جابه وقال له الله يا ايه يا ابا مفلس انت قلت ايه؟ قال له والله ما انا عارف ازاي؟ قال له بقول لك والله ما انا عارف يا سيدنا سعد بن ابي وقاص انا لقيت نفسي بقول كلام كده لا والذي بعث محمدا بالحق ما ادري ما هو والله ما انا عارف ايه اللي انا قلته الا ان علي سكينه انا الحقيقه مطمئن وحاسس بخير يعني وانا ارجو ان اكون قد انطقت بالذي هو خير خلاص بقى هنعمل ايه المهم كله جري جري جري جري جري وسبحان الله اذا بواحد آه، يطلع من فوق باب الحفظ ويقول ادوني الامان ادوني الامان وانا اقول لكم على خبر كويس الحمام احنا ك- ال- المسلمون في استغراب شديد يعني يا سيدي ليك الامان خلاص مش هموتك ايه الموضوع واذا بهذا الرجل اللي بينادي من على الحصن بيقول ما يمنعكم ايها المسلمون من دخولها فوالله ما فيها من احد ما فيش ولا واحد جوه بهرسير دلوقتي كله جري خشوا بقى طب طب ايه اللي حصل؟ تعالى يا ابني انت اللي بتقول خش مفيش حد في الحصن قول لنا ايه اللي حصل؟ الناس بتهرب ليه وسابوا الحصن ليه بعد حصار شهرين؟ فوضح بقى الراجل الفارسي ده الحقيقه لكن هو الله من قبل ومن بعد سبحان الله بيقول بعث الملك اللي هو يزدجرد اليكم يعرض عليكم الصلح كان عايز الصلح معاكم وكفايه على كده فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبينكم صلح أبدا طب وإيه اللي عرفك الكلام ده قال بالكلام اللي قاله الراجل اللي طلع من عندكم ده فهم مش عارفين هو قال ايه سيدنا ابو مفلس قالوا له طب قول لنا انت كده عشان احنا مش واخدين بالنا يعني هو ايه هو قال لكم ايه يعني قال لكم ايه بقى اللي كان السبب في انكم تمشوا وتهربوا كلكم قال لا ده الراجل ده احنا بنقول له ان يكون بيننا وبينكم صلح فرد علينا قال لنا ابدا مفيش صلح بيننا وبينكم حتى ناكل عسل افريزين باترج كوسي يعني والله ما احنا ماشيين الا لما نغمس التفاح بالعسل النحل بتاع كوسي كده يعني وراكم وراكم مفيش فايده فقال الملك اللي هو يزدجرد لما سمع الكلام ده وويله يا دي المصيبه بتاعتنا ان الملائكه تتكلم على السنتهم وترد علينا وتجيبنا عن العرب والله لئن لم يكن كذلك ما هو الا شيء القي على في هذا الرجل يعني على لسانه يعني ده الملائكه بت بت بت بتلقنه يقول ايه لنن لننتهي ف- فأذروا إلى المدينة القصوى ده يزدجرد بيكمل يلا كله ينحاز إلى المدينة القصوى الدانير وطيصفون لحسن احنا مش قد الناس دي يا عم ده الملائكة بتتكلم على ألسنتهم سبحان الله وأخونا الأسود بن قبة كنيته أبو مسري ولا يعرف هو قال إيه الغريب دلوقتي سبحان الله لكن هو الله نصر الله تبارك وتعالى بس على طول البهرسير بقت فاضية مفيش حد خلاص فدخل المسلمون بهرسير بالليل وتقدموا إلى الحصون وإلى إيوان كسرى الله أكبر الله أكبر لاح لهم إيوان كسرى إيوان كسرى بقى يلمع بالليل في ضوء في ضوء القمر كبر المسلمون الله أكبر أبيض كسرى لا إله إلا الله هنرجع بقى لسنة كام لسنة أربعة هجرية غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق لما عرضت للمسلمين قدية صخرة كبيرة جدا عايزين يكسروها مش عارفين فجابوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا بيحفروا الخندق اللي هو 5000 دراع والعمق 7 دراع والعرض 9 دراع لأن عدد المشركين اللي قدامهم 6000 من غطفان بقيادة عيينة بن حسن الفزاري 4000 من قريش بقيادة أبو سفيان بن حرب و1000 من يهود بنو النضير بقيادة حيي بن أخطب زعيم يهود بنو النضير يبقى دي 11000 إذ جاءوكم من فوقكم أدي 11000 ومن أسفل منكم اللي هم يهود بنو قريظة فكان لازم المسلمون يحفروا خندق وحفروه فعلا بمشورة سيدنا سلمان الفارسي لأن الفرس أو ده من الفرس سلمان ده والف- ولذلك هو قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كنا إذا جاءت الخيل تخندقنا وهم بيحفروا بقى وجت الصخره الكبيره فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك الفاس وضرب اول ضربه فكسرها قال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس وهذا ايوان كسرى قدامي اهو ابيض كسرى اهو ادي الايوان والايوان ده كان في الضفه الشرقيه آه، وبعدين الخط الضربه الثانيه كسر فيها برضه الصخره وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الروم الضربه الثالثه الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن فهنا كبر المسلمون وتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعدهم انهم هيفتحوا ان شاء الله الفرس وهيفتحوا ايوان كسرى وياخدوه اول من كبر كان ضرار ابن الخطاب الفهري ليه؟ لان ده اول واحد ما كانش مسلم لسه وكان عايز يعبر الخندق يوم الاحزاب ضد المسلمين فسبحان الله اليوم هو مع المسلمين واليوم ينظر الى ايوان كسرى داخل على عاصمه الفرس اللي كان بيقعد فيها القائد بتاعهم يا الزجرد زي ما هنشوف دلوقتي برق الايوان لمع على طول والصحابه يتذكرون هذا الامر كبروا جميعا الله طب ما احنا كده يبقى خلاص احنا قريبين ولذلك كسرى يتذكر هرب على طول قضى يشيل اللي يقدر عليه بسرعه يحمل على البغال والج... اللي يقدر عليه اجري بسرعه لحسن المسلمون قادمون استطاع انه يركب حاجات كتير جدا جدا من ذهب ومتاع وجري بيهم ناحيه نهوان اهي شوف بقى طريق اهو من المدائن الى نهوان عشان يهرب بالايه باللي معاه واحد يقول لي طب وليه المسلمون ما طلعوش يجروا وراه ما هو نهر دجله بقى نهر دجله هو اللي مانع المسلمين دلوقتي انهم يجوا وراه ويقبضوا عليه وياخدوا منه الحاجات دي ولذلك هنشوف بقى العبور الرهيب